تلألأ يمحو الظلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله تمضي الأيام ويكاد الشهر ينتهي وماذا فعل القرآن في قلوبكم وماذا فعل الصيام والقيام في قلوبكم وكيف حال قلوبكم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم إخوتي الحياة وما أدراك ما الحياة من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل بنقول إن الواد بليا صبي الميكانيكي طول الأسبوع لابس العفريتة الزرقاء وبيمسح الشحم في بنطلونه ووشه مشحم وإيديه وحالته يعلم بها ربنا يجي يوم الحد استحمى تماما ويلبس بقى البدلة والجرافته والمنديل الاحمر ويعمل شعره ويعيش اجازته يوم الاجازة يوم الفراغ لو يوم الاثنين راح باللبس ده الشغل صاحب الشغل يقول له لا روح ده مش لبس واحد جاي يشتغل وصلت طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا دار عمل عشان كده قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن يعني اه اه كتاف التكاليف التكاليف الشرعية حلال حرام يجوز لا يجوز عشان كده الناس بتتفلت ليه لأن التكاليف مكلفة التكاليف مكتفة بيكتفوا ما تبصش لواحدة كده حرام لا يجوز ما تطولش جلبيتك حرام لا يجوز ما تنامش وقت الصلاة حرام لا يجوز وقت صلاة الفريضة إلى آخره حرام وحلال بتكتف عشان كده المؤمن في سجن بس في هذا السجن هو في قمة النعيم بعينه النعيم القلبي نعيم القلب قال الله جل جلاله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال ابن القيم إياك أن تظن أن هذه الآية للآخرة بل الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ففي الدنيا الأبرار في نعيم نعيم ايه بقى إذا كان هو متكتف نعيم القلوب اللي هو ربنا سماه في القرآن صلاح البال
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الحق من ربهم ماشي
وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
وأصلح بالهم إخوتي البال هو باطن الإنسان ككل البال دماغه وصدره وقلبه وأحواله الداخلية نقدر نقول إيه نفسيته وراحته وهدوءه البال هذا البال يتكدر نتيجة ظروف الحياة الإنسان عايش في الدنيا بيتعامل مع ناس كتير جدا والناس طباعهم مختلفة بيقولوا ان الطباع مختلفة مثل بصمات الأصابع فأنت مش كل الناس على هواك وإنما تتعامل مع ده يزعلك ومع ده يضايقك ومع ده هو قصده يحسدك وده إيه يحقد عليك وده يؤذيك وده يضرك اللي يقول لا انا عايز اعيش في مجتمع هادي في الجنة في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين هي الجنة كده الجنة كده لكن الدنيا مش كده الدنيا مش كده ابدا فلذلك يتكدر الباس احيانا تحسن الى الناس فيسيء اليك ال- الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله سأل بشرا الحافي بشر الحافي سأله قال له كيف السلامة من الناس قال له نعمل ايه عشان الناس ما يأذونيش قال ان تعطيهم مالك ولا تسألهم اموالهم وان تكرمهم ولا تطالبهم بشيء وأن تسبل لهم عرضك و فقال والله إنها لشديدة قال وليتك تسلم يعني بعد كل ده ويا ريت في الآخر تسلم بعد ما تديهم فلوسك وتكرمهم وتحسن إليهم وتسكت عنهم وتعرض عنهم و و و وتصبر عليهم وتبتسم في وشهم بعد كل ده ليتك تسلم هم الناس كده بطبعهم يؤذون لم يسلم احد من الاذى ابدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذوه فلذلك اقصد ايه في النهاية ان البال لما يتكدر والخاطر لما يتكدر لا يصلحه الا الله هنا قال جل جلاله الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بالقرآن آمنوا بالله وده إيمان عام وآمنوا بالقرآن بصفة خاصة كأن في القرآن مزية خاصة لإصلاح البال وترويق الخاطر بدليل النص عليه مرة ثانية الل- الذين آمنوا خلاص ايمان عام اهو امنوا بالنبي وبالله وبالرسول وبالكتب وبالملائكه وبالنبيين الست اركان اركان الايمان لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد يبقى القران تحديدا فيه روقان البال الروقان وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم في نفس السورة في إضافة أخرى ذلك
ذلك نعم
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض نعم
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم يهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله يفتح عليك شو- ما شاء الله والذين شوف الآية من الأول رائع ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه احنا بنقول اليهود اللهم حرر المسجد الأقصى وانتقم من اليهود اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم يا رب اليهود الذين يفسدون في الأرض ويشعلون النيران والخبث و و و و إلى آخره سبحان الله العظيم هؤلاء اليهود هل لهم رب ولنا نحن رب آخر والربان ي- يتقاتلان لا هو ربنا إيه؟ هو ربهم هو رب واحد في السماء جل جلاله سبحانه وتعالى الله جل جلاله ربنا هو ربهم طب اللي بيعملوه ده هو سلطهم علينا قال سبحانه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ابتلاء هتعملوا ايه كيف تفعلون هل ستعطلون جهادكم وتضعون اموركم وتتبعوا اذناب البقر وترضوا بالذل والهوان ام ستقومون لله بحق قال سبحانه وتعالى والذين قتلوا في سبيل الله قلت طب احنا الناس دي تتقتل سبحان الله ما خسروش حاجة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمؤمن أهدى إلى بيته في الجنة من أحدكم لبيته في الدنيا أما يجي الشيخ فتحي مروح النهاردة بيتهم هديله الدايركيشن بتاع البيت هديله الوصفة بتاع البيت بيتهم عشان يوصلوا لا هو عارف بيتهم على طول عارف كذلك يوم ما نقف على باب الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إنا نسألك الجنة يا حي يا قيوم اللهم اكتبنا في هذه الليلة من أهل الجنة يا رب ساعة ما تقف على باب الجنة عارف سكة بيتك على طول ويدخلهم الجنة عرفها لهم فاصل وأعود لأحبكم, لأحبكم في الله حلاوة طباوة لخير الكلام خير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي إن بعض الناس يعيش في هذه الدنيا ويخادع الله كما يخادع البشر قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هؤلاء دايما تلاقيهم دايما دايما دايما دايما دايما دايما دايما تلاقيهم بتوع كلام بيتكلم كتير وانت تخليك عارف كده ان اللي بيتكلم كتير ما بيشتغلش اللي يشتغل ما يتكلمش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل يبقى إذا رأيت الناس تعمل مش هتسمع كلام إذا رأيت سمعت كلام كتير يبقى تعرف الناس دي ما بتشتغلش ذلك دايما تلاقي المنافق أو المخادع يتكلم كلام كبير آه، وقال الله جل جلاله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة أقسموا بالله جهد أيمانهم جهد أيمانهم يعني أقسموا إيه بأغلظ الأيمان والله العظيم وال- وحياة ربنا وأقسم بالله والله ذو الجلال وعزة جلاله لا- لو أمرتنا لا احنا خارجين ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم لا تقسموا لما تقول لواحد اسكت اسكت اسكت بس بس بس ما تحلفش ما تحلفش كذاب اسكت اسكت عارفينك لا تقسموا طاعة معروفة عارفين طاعتكم هنا معانا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم طاعة تفضل
طاعة وقول معروف نعم
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم طاعة وقول معروف بلاش كلام كتير بلاش خداع بلاش آه، تهويل بلاش آه، تفخيم وتعظيم الكلام طاعة وقول معروف اشتغل وقول كلام بسيط ما بنقولش ما تتكلمش خالص قول كلام على قد الطاعات وبعدين فإذا عزم الأمر هنا هيبان بقى مين اللي بتاع شغل ومين اللي بتاع كلام فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم آه لو صدقوا الله ما نيجي نتكلم عن الصدق بقى وأنا مش عايز أفتح لأنها أفاجئ اللي بيقول لي خلص الصدق في عندنا صدق الكلام وفي صدق الإرادة وفي صدق العزم وفي كل ده في كذب في المقابل في كذب اللسان وكذب الإرادة وكذب العزم الشاهد ايه هنا فإذا عزم الأمر في العزيمة بقى فلو صدقوا الله ال- الإمام أحمد بن حنبل لما قالوا له كيف نجوت من سيف الحجاج سيف المعتصم كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل قال يا بني لو وضع الصدق على جرح لبرأ الصدق لو وضع الصدق على جرح لبرأ أي مشكلة عندك في الحياة حط عليها الصدق تتحل مشكلتنا الكبيرة ان بنواجه مشاكلنا بالكذب بنواجه مشاكلنا بالخداع بنحاول نحل مشاكلنا باللف والدوران لو اتينا الصدق فاذا عزم الامر لما تستحكم بقى لما يعزم الامر اصدق مع الله قال الرجل ما تبعتك على هذا انما تبعتك لاضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة قال إنك إن إنك إن تصدق الله يصدقك والراجل كان ماشي ورا الجيش جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم فإذا به يؤتى في آخر النهار محمولا يؤتى به في آخر اليوم محمولا إيه اللي حصل إيه اللي أصابه قال صدق الله فصدقه الله هي كده انك ان تصدق الله يصدق ثم انظر الى الصدق مع الله يا اخوة في حياتنا دي لازم تعرف ان الله جل جلاله قال سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قد تجد بعض الناس آه، تسهل عليه بعض الطاعات وتصعب عليه طاعات أخرى ليه لهوى النفس بتسهل عليه الطاعات اللي عنده فيها هوى اللي جاي على مزاجه وتصعب عليه الطاعات اللي فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى الإخلاص شاق على النفوس لذلك تعالوا نشوف طاعة من الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى عظم أمرها جدا وهي صلة الرحم نعم فهل عسيتم
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
سبحان الله العظيم يعني آه، لو قرينا الآيات دي الخطيرة جدا في قضية صلة الرحم كان الواحد مننا يخاف فعلا طول عمره ويترعب ويسأل فين عمتي وفين خالتي وفين عمي فين خالي فين ولاد عمي ولاد عمتي ولاد خالتي وفين اخواتي وفين ولاد اخواتي وفين وفين آه، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم تقطيع الأرحام قطيعة الرحم فساد في الأرض لو قريت الأحاديث تخاف أكتر لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش قالت هذا مقام العائز بك من القطيعه فقال الله هل يرضيك أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته سبحان الله العظيم النهاردة الناس وللأسف الشديد في مشاغل الدنيا وهموم الدنيا والتلفزيون والجرايد واللي مش دريان والنت وغيره قطعت الأرحام فين العلاقات الأسرية الحلوة اللي يروح يزور خالته وبن- وابن خالته وابن عمته وعمه وابن عمه وابن ابن عمه وجوز بنت خالته فين اللي بيزوروا الأرحام عشان كده حصل الفساد العريض الحاصل النهاردة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم في كتاب صغير كده نزل أول رمضان اسمه أهلا رمضان كاتبين فيه عمارة الأوقات التي يغفل الناس عنها منها الوقت اللي بين المغرب والعشاء في رمضان الناس كلها بتفطر ويقعد يعمل كده كل الناس او اللي بيتفرج على الفوازير او او عايزين عايزينك انت يا من تريد ان تعتق رقبتك في رمضان انك انت الوقت ده اللي بين المغرب والعشاء استغله انك انت تفطر وتروح خارج الوقت ده الدنيا فاضية وجميلة جدا جاري تزور اولا بر الوالدين من صله الارحام من بر الوالدين ان ت- تصل ارحامك بر الوالدين تزور ابوك وامك خمس دقايق والسلام عليكم وتروح على عمتك دقيقتين والسلام عليكم ولعمك دقيقتين السلام عليكم قسمهم على 30 يوم كل يوم ثلاث اربع زيارات كل يوم زياره وصلت الرحم 30 مره في رمضان الله اكبر ومن ده البساطه دقيقه دقيقتين اتنين خمس دقايق فقط ليس اكثر وتبقى عملت عمرت الوقت المغفول عنه ده بالطاعة وفي نفس الوقت عملت طاعة عظيمة جدا بر الوالدين وصلة الأرحام أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن الله
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آه من أقفال القلوب بيبدأ في البداية بقسوة القلب وبعدين أكن على القلوب وبعدين غلف القلوب وبعدين قفل القلوب إذا قفل القلب طبع على القلب سكة وحشة أفلا يتدبرون القرآن زي ما قلنا بقى ان القرآن بي- بيروق البال القرآن بيفتح القلوب اللي ما يتدبرش بقى في قلوب مقفولة ام على قلوب اقفالها اقفال القلوب يبقى للقلوب اقفال لكل قلب قفل خاص به ولو- والقفل له مفتاح خاص بيه يا ترى في قفل سك على قلبك ولا قلبك مفتوح اللهم افتح قلوبنا لذكرك وحبك وحب طاعتك احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة طباوة لخير الكلام حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام وعبد ينادي شديد المحال ويا رب ذنبي كمثل الجبال وليلي دموع لليل الوصال خشوع خضوع لرب الجلال حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو